مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز أكلمكم النهاردة عن الطموح يعني إنسان طموح يعني يعني إنسان أمبيشس يعني عايز يمتد إلى قدام باستمرار وباستمرار آه، ما يكتفيش بوضع إنما عايز بس يبقى أكتر وأكتر وأكتر وأكتر هل ده غلط ولا صح من الناحية الروحية في الواقع ان الطموح شيء طبيعي في طبيعه الانسان وشيء تعليم كتابي ايضا وشيء مقدس اذا مشي فيه الانسان بطريقه سليمه يعني ايه الانسان خلق على صوره الله ومثاله والله غير محدود فازاي يبقى ازاي على صورته في كلمه غير محدود دي ما فيش غير محدود غير ربنا لكن الانسان يبقى على صوره الله ومثاله من هذه الناحيه في اشتياقه الى غير المحدود يعني تلاقي فيه اشتياق في طبيعته لغير المحدود ما يحبش يكون محدود عند وضع معين وده شيء طبيعي بس المهم ان يسلك في هذه الصفه بطريقه سليمه والسيد المسيح قال كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل فالشخص الطموح يشتاق الى هذا الكمال لان الله كامل وهو مفروض يكون على صوره الله وايضا هذا الامر نراه واضحا في حياه انسان قديس زي بولس الرسول بقى رسول وكسب ناس كتير للمسيح وبقى يعمل ايات ومعجزات كثيره وحتى العصائب اللي كانت على جسمه كانت بتشفي الامراض وتخرج الارواح الشريره وصعد الى السماء الثالثه وسمع اشياء لا ينطق بها ومع ذلك يقول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض يعني كل الحاجات دي ما جعلتوش يقف عند وضع معين عايز يمتد الى قدام نحو الكمال وفي نفس الوقت بيقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح تسعة بيقول اركضوا لكي تنالوا يعني مش تمشوا حتى مشي بسيط في طريق الكمال اركضوا اجروا جري لكي تنالوا فالطموح إذا إذا كان طموحا روحيا وبأسلوب روحي يبقى فضيله ويبقى لازم لكن بيختلف الطموح الروحي عن الطموح العالمي الطموح العالمي انسان يحب يمتد الى قدام في امور عالميه او في امور ماديه وربما باسلوب خاطئ او غرض الطموح العالمي انه مركز على الذات مش على ربنا سواء كان طموح في الغنى في اللذه في المال في الالقاب في المجد الباطل في العظمه الى اخره من أمثلة هذا الطموح العالمي ذلك الرجل الغني الغبي الذي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول ليك يا نفسي خيرات كثيرة لسنين عديدة تتمتعي وتنبسطي أهو ده طموح عالمي عشان كده ربنا قال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ روحك منك فهذا الذي أعددت لمن يكون أو من الطموح العالمي سليمان الحكيم اللي ما تركش حاجة إلا وامتد فيها على الآخر وقال كونت لنفسي جنات وبيوت ومغنين ومغنيات ونساء وسيدات ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهم فعظمت أكثر من الذين كانوا قبلي في أورشليم وبعدين وجد أن كل هذا باطل وقبض الريح لأن طموحاته كانت طموحات علمانية وأدت في الآخر إلى غضب الله عليه والنساء الكثيرات قدنه إلى الخطيه من ضمن الطموح العالمي في العظمة اللي بنوا برج بابل عايزين يطلعوا يطلعوا يطلعوا لفوق فربنا وجد ان الطموحات بتاعتهم طموحات علمانية فبلبل ألسنتهم وفرقهم في الأرض كلها صدقوني ان أول طموح خاطئ كان طموح الشيطان طموح الشيطان ورد في أشعياء إصحاح 14 قال أصعد إلى السماء أجعل كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي يعني يبقى زي ربنا ده الشيطان كان من طبقة الكاروبيم وفي سفر حسقيال يقول له أيها الكاروب المنبسط والكاروب المظلل يعني كان له ستة أجنحة وكان فائق الجمال وكان ملاك عظيم جدا لكن لم يكتفي ودخل في طموح خاطئ أراد فيه أن يصير مثل الله وبنفس الخطية أراد أن يسقط آدم وحواء قال لهم تصيران مثل الله عارفين الخير والشر فالطموح مفروض يكون طموح روحي ويكون عاقل ولا يتجاوز فيه الإنسان حدوده لا يتجاوز فيه الإنسان حدوده هناك طموح فيه نوع من الغرور يعني غرور الغرور اللي قال عليه الكتاب في رمية 12 ان لا يصح ان الانسان يرتقي فوق ما ينبغي لان ساعات انسان في طموحه يكون له غرور قبليها وغرور بعديها غرور قبليها يعني يظن في نفسه انه شيء وانه يستطيع يعمل حاجات كتيره وجايز ما يقدرش وجايز يسلك حتى في فضاء الروحيه بطموح خاطئ فيه غرور وما ينفعش يعني يجي فترة الصيام يقول أنا هصوم كذا كذا كذا هطوي أيام همتنع عن كذا وكذا وجايز يفرض على نفسه فروض هو مش قدها وجايز ما يقدرش يكمل وجايز صحته تتعب وجايز يكسر كل قواعد الصيام اللي عنده وجايز لو نجح يصاب بغرور بعديها ان انا قدرت امتنع على على اللي الناس التانيين مش قادرين يمتنوا عنه الشيطان وصل به طموحه الى انه قال للسيد المسيح اخذوا على جبل عالي ووراه ممالك الارض ومجدها وقال له لك اعطي هذه ان خررت وسجدت لي شوفوا الغرور وصل به لحد فين في بعض قادة عالميين وصلوا إلى درجات من الغرور برضو ده يقال عن الإسكندر الأكبر إنه مرة قعد زعلان لأنه مش لاقي أراضي جديدة يغزوها وياما هذه الطموحات أسقطت كثيرين لم يستطيعوا أن يقفوا عند حد معين وارتأوا فوق ما ينبغي زي هتلر وزي نابليون أرادوا يمتدوا يمتدوا لغاية لما وقعوا وما قدروش يطلعوا أو إن الإنسان في طموحه تتملكه شهوة في قلبه شهوة من الاتساع ومن الامتداد بحيث الشهوة دي تعذبه من جوه عايز وعايز وعايز وعايز يكبر ويكبر ويكبر وياخد وياخد وياخد لغاية لما الشهوات دي تعذبه من جوه لذلك الطموح لازم يكون بعيد عن الطمع لأن ساعات فضيلة الطموح بدل ما تتجه اتجاه روحي تتحول إلى الطمع وعدم الاكتفاء يعني زي ما بيقول سليمان الحكيم كل الأنهار إلى البحر والبحر ليس بملآن مهما الواحد أخذ مفيش فايدة عايز تاني وعايز زيادة وعمره ما يرضى بما هو فيه ولذلك تجد ناس من اللي عندهم طموح من هذا النوع تلاقيهم تعبانين يشتهوا أزيد ومش قادرين يحققوا شهواتهم ويقعدوا تعبانين لكن الطموح الصالح هو الطموح في الخير في الفضيله في القداسه عايز انسان يوصل الى الالتصاق بربنا بشكل ازيد وازيد وازيد عايز ينمو في محبه الله ليس لكي يفتخر انما لانه بيجد لذه في محبه ربنا ما هو ساعات الانسان اللي عنده طموح تجي له نوع من الكبرياء والعظمه لكن الانسان الروحي مهما امتد في محبه الله يشعر ان لسه بدري عليه امامه مثل عليا كبيره يحب يتمثل بها بل قصاده السيد المسيح نفسه زي ما قال القديس يوحنا الانجيلي في يوحنا الاولى اتنين سته قال من قال انه ثابت فيه يعني في المسيح ينبغي انه كما سلك ذاك يسلك هو ايضا يعني حاطط قصاده مثال المسيح ولذلك مهما كان طموحه ومهما امتد الى قدام لا يفقد تواضعه زي ما قال ربنا مهما فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون ولذلك تجد قديسين وصلوا الى درجات عاليه جدا ومع ذلك في صلواتهم بيصلوا كخطاه وبيطلبوا الغفران على اثامهم العديده ده في الطموح الروحي نجد ايه عجيبه موجوده في الرساله الى افسس اصحاح ثلاثه آية 18 و 19 شوفوا بيقول إيه ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله إيه الآية دي لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله هذا الطموح يعني يمتلئ قلبك بمحبة ربنا إلى كل الملء اللي ممكن ربنا يعطيهولك طب واحنا وصلنا فين لدي؟ لكي تمتلئوا الى كل ملء الله اللي بيمشي في حياه الطموح الروحي لا يمكن يقف عند حد تلاقي باصص للكمال كده زي انسان بيبص الى الافق البعيد عايز يوصل وماشي في السكه ايه الافق اللي فيه السماء بتنطبق على الارض يقول انا عايز اوصل لدي اللي تبقى السماء منطبقه على الارض تبقى السماء جوه قلبي يجري للافق يلاقي الافق ورا الجبل اللي هناك يروح للجبل اللي هناك يلاقيه ورا النهر يروح ورا النهر يلاقيه و... ما فيش فايده واحد بيطارد الافق مش ممكن يوصل بيجري باستمرار بيجري بيجري بيجري علشان يوصل الى المطلوب منه كانسان كامل في المسيح يسوع واضع امامه امثله كبيره والمقاييس عند هذا الانسان الروحي اللي عنده طموح روحي مقاييس بتتغير الى العكس بالنسبه لاهل العالم يعني مثلا اهل العالم اذا كان انسان غني عايز يزود غلاه والمال بتاعه يكتر لكن الانسان اللي عنده طموح روحي يبقى عايز يبدد المال اللي معاه ويوزعه على غيره ويقعد ما فيش حاجه الانسان اللي عنده طموح عالمي عايز يبقى اول الكل واللي عنده طموح روحي ياخذ المتكئ الاخير ويكون عبدا للكل وخادما للكل الجو بيتغير الطموح موجود بس ده طموحه يكون في اول الصف وده طموحه يكون في الاخر ده طموحه انه يزيد وده طموحه انه ينقص زي طموح يوحنا المعمدان اللي قال ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص في مسائل عجيبه في الطموح وهي يعني ايه الواحد عايز يبقى ايه الانسان الروحي يحب يتفوق الانسان العالمي يحب يبقى الاول تقول لي وعيب ان الواحد يبقى الاول اقول لك مش عيب لكن جايز تكون فيها خطيه ايه هي في التفوق عايز انك انت توصل الى اعلى مستوى بدون ما تخلي غيرك وراك لكن اللي عايز يدور انه يبقى الاول بينافس ناس لازم يبقوا وراه وهو يسبقهم وهنا يلاقي نفسه بدأ يتعب حصلت الحكاية دي مرة موجودة في في سفر العدد إصحاح 11 لما موسى النبي ربنا قال له هات سبعين شيخ وأنا أضع من الروح الذي عليك عليهم ويساعدوك بعد كده لقوا اتنين بيتنبأوا فتعب يشوع بن نون ازاي دول بيتنبأوا النبوة تكون لموسى لوحده فانتهرهم فموسى بص له كده وقال له هل تغار من أجلي يا يشوع يا ليت إن جميع شعب الله يتنبؤون إذا حل الروح عليهم يا ريت شعب الله كلهم يتنبأوا ويبقوا أنبياء هنا الذات مش موجودة في شخص عايز لما يبقى عنده طموح مش بس يتفوق على غيره ومش بس يكون الأول لا يكون الوحيد أهو ده اللي بيتعب ولذلك في ناس من اللي عندهم طموح يحبوا يشيلوا الآخرين من سكتهم لكي يبقى الشخص منهم وحده هو المميز وحده في كل شيء هنا الطموح انحرف وتحول إلى محبة للذات الإنسان بيحب ذاته ويحب يبقى هو الوحيد الإنسان الروحي يحب يبقى كويس ويحب إن جميع الناس يبقوا كويسين وإن وجد واحد بيزيد عليه يبقى فرحان يبقى فرحان لأنه الطموح اللي عنده بعيد عن الأنانية يعني أم مثلا بتحب ابنها تحب إن الجميع يحبوه ولما تلاقيه محبوب من كل واحد تبقى مبسوطة وفرحانة إلا طبعا لو بقت حما و... وما تحبش ابنها يحب واحدة أكتر منها فتتعب هنا لما تتعب يبقى الطموح بتاعها انحرف انحرف ليه؟ لأن دخلت فيه الذات محبة الذات ان انا اكون المحبوب وانا الوحيد وما فيش حد تاني خلاص ما بقاش طموح انحرف انحرف كويس عبارة موسى دي لما قال يا ليت جميع شعب الله يتنبؤون إذا حل الروح عليهم ساعات إنسان يكون عنده طموح تلاقيه يتحدى الآخرين وينافس الآخرين وفي التحدي والتنافس يفقد المحبة بينه وبين كثير من الناس وتدخله الغيرة الغيرة قبل ما تخشه كانت دخلته الذات الذات تخش وتجر الغيرة وراه الإنسان الروحي يحب في طموحه ان ينمو باستمرار ينمو لكن ما يقارنش نفسه بغيره وما يتضايقش من غيره اذا غيره كان بينمو ينمو كده ولا يكتفي يعني واحد بيصلي ما كانش بيصلي في الاول ابتدى يصلي بعدين بقى يقول مزامير بعدين بقى يصلي بالأجبية يقول لسه شوية تاني عايز يصلي صلواته الخاصة عايز يصلي وهو ماشي وهو قاعد عايز يصلي صلوات القديسين عايز يتأمل في الصلاة عايز الصلاة يكون فيها حرارة يكون فيها إيمان يكون فيها خشوع يكون فيها حب يكون فيها الصفات الروحية كتيرة تلاقيه ما بيكتفيش أما الذي يكتفي ولا يكون عنده طموح ممكن يجي وقت عليه ما بيصليش اعرفوا ان الحياة الروحية حر- حياة ماشية باستمرار عمرها ما تقف ان وقفت يبقى الروحيات ضعفت بيمشي على طول سائر في الطريق او بيجري في الطريق لكن يقف لا الانسان اللي ما عندوش طموح روحي جايز يتجمد عند وضع معين جايز يصاب بخمول جايز يصاب بتوقف لكن اللي عنده طموح باستمرار عايز يمشي في السكه تلاقي كل فضيله من الفضائل بيتقدم فيها الخدمه بيتقدم فيها التوبه بيتقدم فيها الصلاه بيتقدم فيها الصوم بيتقدم فيه محبه الناس بيتقدم فيها وينمو محبه ربنا بيتقدم فيها وينمو عنده طموح لا يقف عند حد لكن اللي يقول مزمورين ويقول خلاص اهي كفايه هو ربنا عايز مني ايه اكتر من كده ما ده علي العال ده حياته الروحية بتكرمش كده وتتجمد وتتوقف ما دام أمامك سبل الكمال فاسعى نحو الكمال والسعي نحو الكمال هو نوع من الطموح جايز واحد يقول طيب بتكلمنا عن الطموح كفضيلة طب ما في فضيلة اسمها القناعة فهل يتعارض الطموح مع القناعة أقول لك لا أبدا القناعة في الماديات والطموح في الروحيات ويمشوا مع بعض كل ما تزيد قناعة في الماديات كل ما تزداد نمو في الروحيات وما فيش بينهم وبين بعض أي تناقض لكن القناعة في الروحيات لا ما تقفش أبدا عند حد افرض انك انت وصلت الى محبة ربنا قول لا ده في درجات من الحب انا بعيد عنها خالص ما وصلت لهاش وصلت لمحبة الناس قول لا ده لسه بدري في درجات في محبة الناس أنا ما وصلت لهاش تقول أنا وصلت في العطاء إلى حد كبير أقول لك لسه في حاجة لم تعطها وهي إعطاء نفسك من أجل الآخرين في درجات عالية على قدر ما أنت تنمو في روحياتك على الارض على قدر ما يكون مستواك في النعيم الابدي تقف عند وضع معين يكون مستواك في الابديه على قد هذا الوضع عشان كده الرسول بيقول اركضوا لكي تنالوا خلي عندكم طموح روحي طب هو الناس اللي بيخدموا لما ازداد طموحهم وبقوا مكرسين طب ما دي حاجة كويسة ولما ازدادوا في التكريس بعد ما كانوا بيدوا جزء من الوقت ربنا بقوا يدوا له كل الوقت ما دي حاجة كويسة ولما ازداد طموحهم في التكريس زي ما قال بولس الرسول لكي أخلص على كل حال قوما كل يوم بي- بيجيب وراه ناس أهو ده الطموح القوي إنسان تلاقيه يخش في كنيسة يشعلل الكنيسة نار خدمة قوية لا تقف عند حد وفي إنسان يجي يخدم ويشتري له تلاجة يحط فيها الخدمة بتاعته خدمة مجمدة مثلجة يا دوبك على قده ما احنا بنرسم ناس كتير هل كلهم في مستوى واحد لا في انسان طموحه انه ينتصر على غيره ده طموح عالمي وفي انسان طموحه انه ينتصر على نفسه من اجل محبته لغيره في انسان طموحه اذا خدم ان خدمته تغطي على خدمه الاخرين وفي انسان اذا خدم يصلي من اجل زملائه في الخدمه ويفرح اذا تفوقوا عليه هذا الطموح المظبوط طموح بعيد عن الذات وبعيد عن اللذات وبعيد عن الشهوة العالمية طموح كيف يصل إلى ربنا ويثبت فيه ده الطموح تقول طيب آه، إذا ما كانش ممكن إن أنا أصل إلى الكمال لأن الكمال لله وحده فإزاي همشي في الطموح أقول لك أسلك في الكمال النسبي اسلك في الكمال النسبي مش في الكمال المطلق الكمال المطلق ده اللي الله وحده أو على الأقل إن لم تستطع أن تصل إلى الكمال فأوصل إلى النمو النمو كل يوم بتنمو وتقول برضه أنا لسه بعيد عن الكمال لكن بتنمو وقول هدفي إن أنا أنمو باستمرار وكل ما تنمو تلاقي فرق كبير بينك وبين الصورة الإلهية فتزداد انسحاقك في قلبك وتقول أنا يا رب ما عملتش حاجة لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي ما عملتش حاجة طوباهم الذين في الطريق ده أول المزمور الكبير كويس انك تكون ماشي في السكة ما تبصش لذاتك تبص لربنا وتخلي طموحك ان تصل الى الله غيرك بيتفوق والبركة كبيرة يا ريتهم يفتكروني في صلواتهم لكن ما تحاولش انك تتفوق على غيرك في طريق ربنا اذا حاولت انك تتفوق على غيرك يبقى الذات دخلت في حياتك إن حاولت إن الناس يحبوك أكتر من غيرك يبقى الذات دخلت في حياتك حاول إنك تحب ربنا وربنا يحبك لكن لا تنافس الناس لا تزاحم الناس في طريق الحياة أهل العالم بيزاحموا نفسهم في طريق الحياة ده يزق ده وده يزق ده وده عايز ينفد من ده ده انا ساعات بلاقي الناس بيزقوا بعض وبيتزحموا ساعة المناولة تبقى حاجة تكسب ما الإنسان الروح يقف آخر الكل يقول ده أنا ما استحقش أتناول لا تزاحم الناس في طريق الحياة اجري اجري اجري على قد ما تقدر لكن ما تزاحمش حد ولو اعترضت طريق واحد فسح له قول له اتفضل واجري برضه في الطموح لا تجعل غرضا يضيع منك غرضا اخر يعني واحد يقول أنا ليا طموح في الوظيفة بتاعتي ليا طموح في العلم كويس يكون لك طموح في الوظيفة والعلم لكن ما تخليش طموحك في الوظيفة والعلم يضيع الوقت اللي تقضيه مع ربنا والصلة اللي بينك وبين الله اعمل توازن في طموحاتك فاكر مرة من المرات اشتكت لي زوجة أحد الآباء الكهنة الفاضلين قالت لي يرضيك إن أبونا يجي البيت الساعة واحدة بالليل ما يشوفش عياله ويخرج من ستة الصبح ما يشوفهم شيء قلت لها لا ما يرضنيش وقابلت الأب الكاهن وقلت له لا يا أبونا زي ما تهتم بالخدمة لازم تهتم بأسرتك طموحك في الخدمة ما يضيعش واجباتك العائلية لازم طموح الإنسان يكون طموحا متزنا لا يجعل غرضا من الأغراض يضيع غرضا آخر في طريق الروح تقول لي طيب أمشي بالطموح والقناعة مع بعض أقول لك أيوه القناعة يعني ترضى بالقليل إذا كان ما فيش غيره وتبعد عن الكماليات اللي ملهاش لازمة وفي نفس الوقت يكون ربنا أمامك في كل حين وإذا سرت في طريق ربنا بطموح ونجحت فيه احذر من أن تنتفخ أو تفتخر لئلا النعمة التي ساعدتك على الوصول تتخلى عنك وتلاقي نفسك ضعت خلي عندك طموح لكن في نفس الوقت قول يا رب أنا لوحدي ما أقدرش وأنت نفسك عارف وبتقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا لكن أنا همشي بقوتك وأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بس بعقل يخلي نظراتك بعيدة لكن تمشي بعقل واحدة واحدة لغاية لما توصل واحدة واحدة لغاية لما توصل تسعى نحو الغرض وبرضه زي ما قلنا يكون الطموح طموحا روحيا وليس عالميا اتفضلوا صلوا